السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في الحلقة الثالثة من دورة بصائر في تفسير الوقفات مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدورة المباركة اللي بيشارك فيها أكثر من شيخ أسأل الله جل أن يتقبل منهم جميعا وأن يستعملنا الجميع لنصرة دينه احنا كنا توقفنا في الدرس الثاني أو الوقفة الثانية مع سورة محمد عند قول الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة عايزكم تبقوا تراجعوا الحلقات بحيث يكون ترتيب الكلام متصل ببعضه اتكلمنا عن المعنى العام للسورة والمواضيع اللي تكررت وتكرار كلمة الأعمال ووضع سورة محمد في المصحف صلى الله عليه وسلم أو سورة القتال ومحاولة يعني إيجاد رابط بين مجموعة آل حميم سورة آل حميم السبع سور وسورة محمد ثم الفتح ثم الحجرات بحيث ان احنا نكون داخلين على الصورة وعندنا نظرة شاملة لمكانها في المصحف ايضا للموضوعات التي يعني بتتكلم عنها الصورة توقفنا بعد ما تكلمنا على جهد المنافقين الجهد الاول الكافرين للصد عن سبيل الله ثم جهد اهل الايمان لمقاومة الكفار ثم بدأ الكلام على المنافقين انهم يستمعون وبداية الكلام كنا قلنا شيء عجيب جدا ان بداية الحديث عن المنافقين كانوا في مكان عجيب اخر مكان تتوقع ان يكون فيه المنافقون فين؟ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم انهم بيمثلوا انهم بيستمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده اذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال عنيف يدعون انهم لم يفهموا شيئا بحيث انهم بيلقوا الشبهات والريبه في قلوب اهل الايمان ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت اهل العلم وثبت اهل الايمان طيب قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك نبدا المجلس بقى النهارده ويقول الذين امنوا بصيغه المضارع لولا نزلت سوره ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة إيه علاقة الآيات دي الآية دي بالآيات اللي قبلها بعض أهل العلم حاول يجد ترابط والترابط ده على حسب معنى كلمة الذين آمنوا مين هم الذين آمنوا واحد بيقول يعني إيه الذين ما هي واضحة الذين آمنوا هم المؤمنين وده فعلا القول الأشهر إن الذين آمنوا هم أهل الإيمان وبعضهم قال لا الذين آمنوا الذين ادعوا الإيمان يعني يقول الذين آمنوا المنافقين اللي حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويمثلوا ان هم مؤمنين بيدعوا أنهم مؤمنون يدعون ويقولون لولا نزلت سورة وكان القول ده بعيد يعني أو يعتبر مرجوح شوية بعض أهل العلم حاول يجمع بين القولين دول ولأن كلمة الذين آمنوا بتضم الفريقين لأن هم كانوا أمامنا وأمام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بيدعوا ظاهريا الإيمان والكل بيقول لولا نزلت سورة قالها أهل الإيمان حقيقة وقالها الذين ادعوا الإيمان المنافقون لكن إيه اللي فرق ما بين الاثنين يعني الاثنين في الكلام واحد الاثنين طريقة كلامهم واحد ويقول الذين أمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت حصل تمايز بعدما نزلت آيات القتال ونزلت آيات سورة محكمة فيها القتال يبقى إذن الكل بيتساوى في الكلام نسأل الله السلامة والعافية ساعة الأمنيات ساعة إن إحنا بنتمنى ننصر الدين ساعة الادعاءات الكل يدعي الكل يتكلم لكن العبرة بتكون بالأعمال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال دائما القتال والهجرة زي ما ذكر الإمام قتادة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال كيف يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب ازاي بيحصل التميز قال بالقتال وبالهجرة تأتي أوامر عملية أوامر شديدة على النفوس لا يستطيعها إلا أهل الإيمان هذه الأوامر تبيز الصف وتبين المعدن الناس ويحدث فصل بين الناس بهذه الأوامر وهكذا فعلت سورة محمد سورة القتال حصل تميز في الصفوف عن طريق الأمر بالقتال طيب أيضا ابن عطية له كلام جميل في علاقة الآية دي باللي قبلها يقول هذا ابتداء وصف حال المؤمنين يبقى هو اختار ان ده كلام أهل الإيمان حقيقة في جدهم أو في اجتهادهم في دين الله وحرصهم على ظهوره وعلى حال المنافقين من الكسل والفشل والحرص على فساد الدين وذلك أن المؤمنين كان حرصهم يبعثهم على تمني الظهور وتمني قتال العدو وفضيحة المنافقين وذكر كلام وقال كانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ أهل الإيمان دايما كلمة لولا نزلت سورة إنه اجتهد في المعاني اللي نزلت من القرآن وجاهد وحصل معاني دايما المؤمن بيبحث عن معنى جديد حصل مثلا معنى من الخشية بيبحث عن معنى في التوكل حصل معنى في التوكل بيبحث عن معنى في الإنابة حصل مثلا إقامة الفروض الخمس فروض في المسجد يبدأ يقول لك أنا عايز قيام الليل يبدأ قيام الليل يقول لك طب جلسة الضحى طب الدعوة إلى الله طب الأمر المعروف والنهي عن المنكر طب طلب العلم دائما المؤمن يتشوف للازدياد المؤمن لا يتوقف عند حد معين دائما يبحث على لذلك جت بصيغه المضارع ويقول الذين امنوا دائما امر متجدد عندهم يبحثون عن زياده ايمانهم وبعض اهل العلم قال معنى جميل قوي قال ده له علاقه بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لسه احنا بنقول اهل الايمان والمنافقين كانوا قاعدين في المجلس الاستفاده الحقيقيه من العلم ان تطلب العمل في ناس بتكتفي بالعلم تكتفي بالكلام يقول لك العلم لاجل العلم والفكر لاجل الفكر وان هو حصل معلومات لاجل تحصيل معلوماته فقط هذه المعلومات لابد ان تتحول الى اعمال الاكتفاء لذلك من الكتب الجميله قوي كتاب الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل ان العلم بيقتضي ان تعمل ما قيمة علم وأنت تعرض عن ما يقتضي هذا العلم من العمل قال ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتب كتير سفر لكن هي على الظهر لم يستفد منها شيئا والعياذ بالله يبقى إذا المجلس الناجح بالنسبة لك الذين يستمعون القول على طول فيتبعون أحسنه يتبعون الاستماع بالتطبيق لكن في لذلك ده الفارق ما بين مسألة الإغراق في التفلسف والكلام في الفلسفة والفكر والفارق بين القرآن القرآن أنت جيل الصحابة أنت الجيل بيعمل وغير العالم بالفعل لكن إشكالية التفلسف الزائد وإعمال الفكر بعيدا عن الواقع بيؤدي إلى حالة من الترف الذهني لا لا يكون لها أثر في واقع الناس لذلك ممكن واحد عمال بيزداد في المعلومات لا يظهر أثر هذه أو هذا العلم أو هو لا يستحق أن يسمى علما أثر هذه المعلومات لا تظهر على خشوعه على حاله على صلاته على معاملاته على حتى في علاقاته بالناس إذا الاستجابة الحقيقية لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبحثون عن ماذا ماذا نفعل لننصر هذا الدين العجيب ان الامام الطبري بيقول لولا نزلت سوره اي سوره فيها القتال هم طلبوا سوره فيها القتال وكان اهل الايمان يعلمون ما تتوجبه المرحله يعني المرحله دي دلوقتي احنا في مرحله مدنيه انتقلنا من المرحله المكيه للمرحله المدنيه ظهر اعداء ظهر الكفار بشراسه المنافقين الكفار والصد عن سبيل الله وكان اهل الايمان يعلمون ان الواجب في هذه المرحله القتال فتمنوا ان يفرض القتال فاستجاب الله سبحانه وتعالى لأمنيتهم فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وقلنا المعنى الأول مدى شوق أهل الإيمان لنزول القرآن وأن المؤمن دايما نفسه ان القران ينزل نفسه دايما في معاني تلاقي واحد نفسه انه يتدارس سوره يقول لك انا عشت مع سوره مثلا الفتح وذاكرتها من كذا تفسير وصليت بيها وحاولت اطبق معانيها انا نفسي في سوره كمان فاقترح مثلا عليا سوره دايما يبحث عن معاني متجدده من القران ان هو يعيشها ويطبقها ذكرنا علاقة المجلس النافع وازاي الإنسان بيستفيد من المجلس بالتطبيق فقال ربنا سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض العياذ بالله نسأل الله السلامة ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الطبيعي إن المنافق لا يعرف هو أصلا بيستخبى وكأنه عايش في النفق واللي في قلبه مرض أنت لا تستطيع أن تنظر إلى هذا المرض كيف تظهر أمراض المنافقين إزاي بيظهر المنافق على حقيقته كان في درس أرجو أن أنتم ممكن ترجعوا له درس طويل شوية اسمه متى يتكلم المنافقون أو متى يظهر المنافقون كنا حاولنا في خلال الدرس ده أن احنا نستقصي أيضا مرفوع على موقع طريق الله وموقع نور القرآن حاولنا نستقصي من خلال المصحف متى ظهر المنافقون على حقيقته المنافق دايما بيستتر تحدث أحداث يقدر الله سبحانه وتعالى أقدارا يظهر فيها المنافق وتراه رأي العين إذا كان ربنا ليه رأيت بعد ما كان مستخبي وقاعد وسط المجلس ومش ظاهر الآن تراه بعينك إمتى في الفروض الشاقة لما بينزل فرض فيه مشقة وبذل وتضحية يظهر المنافق يقول لك مش مكمل أنا إحنا لذلك إحنا قلنا لو تتذكروا في قول الله سبحانه وتعالى تكرار الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد ان في ناس اختارت ان هي تكمل في الطريق ده مهما ظهر في هذا الطريق من مشاق ومتاعب اختار الانضمام لجيش محمد صلى الله عليه وسلم مهما ظهر ومهما بدا من متاعب ومن مكاره في هذا الطريق هو مستمر ينتظر الاجر من الله سبحانه وتعالى ذكرنا ان من المعاني اللي في السوره مساله الاستمرار قول الله سبحانه وتعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم لو انت مشيت غيرك هيكمل في الطريق فانت لابد ان تستمر في الطريق لا تبطلوا اعمالكم هنقول ان من معانيها اياك انك تبدا في عمل وتتوقف فيه انك تؤمن باي شيء بينزل وامنوا بما نزل على محمد حينما تستقرئ السوره وتعيش مع السوره تجد ان مهم انك تستمر في الاعمال اياك انك تتوقف في منتصف الطريق وده اشكال ان تنام في منتصف الطريق طيب يقول ربنا سبحانه وتعالى فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض اشكاليه المرض اللي في القلب انه لابد ان يؤثر على العمل زي ما المرض في البدن بيؤثر على عمل الإنسان وعلى حياة الإنسان أمراض القلب تؤثر على أعمال الإنسان في الطاعة والعياذ بالله تقعد الإنسان الإنسان المريض ضعيف كذلك صاحب القلب المريض إنسان ضعيف لا يستطيع أن يقوم بالأعمال التي يطلبها الله سبحانه وتعالى منه فتجد عند أي عمل في مشقة أو بذل أو تضحية يتوقف والعياذ بالله رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم معنى الآية دي إيه؟ معنى قول الله سبحانه وتعالى فأولى لهم بعدين طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لو كان خيرا لهم العلماء يختلفوا هل نقول فأولى لهم وبعدين نقف على رأس الآية وبعدين نقول طاعة وقول معروف وده القول الأشهر وقيل إن معنى كلمة فأولى لهم دعاء عليهم بالويل أو أن يقترب منهم ما يكرهون يعني كانت العرب لما تقول لإنسان أولى لك أي تدعو يليك يعني يكون بجوارك يليك ما تكره يعني يكون بجوارك ما تكرهه فكلمة أولى لك معناها دعاء على الإنسان أن يكون كل ما تكره قريبا منك وكأنهم لما ابتعدوا عن الجهاد خوفا من المكاره اقتربت منهم المكاره والعياذ بالله يبقى فأولى لهم دعاء عليهم لأنهم أعرضوا عن القتال ثم قال الله سبحانه وتعالى طاعة وقول معروف طب لو احنا اخترنا الوقوف على أولى لهم يعني ايه طاعة وقول معروف العلماء بيقولوا إما طاعة وقول معروف قبلها كلمة محذوفة أو بعدها كلمة محذوفة لو قبلها كلمة محذوفة يبقى ركزوا معايا يبقى لو قلنا هنقف عند فأولى لهم تقف وبعدين تقول طاعة ونقول معروف كلمة طاعة ونقول معروف دي على بعضها يا إما قبلها كلمة محذوفة أو بعدها كلمة محذوفة لو قلنا قبلها كلمة محذوفة بعضهم قال كان قولهم قبل فرض القتال طاعة وقول معروف وأما بعد فرض القتال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم فكانوا من الكاذبين أو أنهم كانوا يقولون قبل ما يتفرض القتال امرنا طاعه وقول معروف يعني تقول له لو طلبنا منك حاجه تنفذ يقول لك عيب طاعه وقول معروف عيب انا لما هقول كلمه انفذها فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا او معنى الايه احنا قلنا لو ده اللي قبلها محذوف طب لو بعدها محذوف طاعه وقول معروف خير لكم من كثره الكلام وكثره الاماني الكاذبه طاعة وقول معروف يعني أنك أن تطيع وأن تتكلم بكلام تستطيع أن تنفذه خير من كثرة الأماني الفارغة فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا بعضهم قال لا أنت ممكن توصل وتقول فأولى لهم طاعة وقول معروف يبقى معنى الآية كان الأولى بكم أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى وتكفوا عن الأمان الكاذبة يبقى إذا الإشكال في إيه؟ الإشكال الإنسان أحيانا بيتمنى وبيظن في نفسه أنه يستطيع أن يفعل العمل يقول لك أنا يا سلام لو القتال يفرض يا سلام لو باب الجهاد يفتح يا سلام لو نقاتل في فلسطين ويتمنى أماني معينة يا سلام حتى على المستوى البسيط يا سلام لو الواحد يلاقي حد يحفظه قرآن يا سلام لو يتفتح باب في طلب العلم المشكلة بس ان كل ابواب طلب العلم مغلقة فتقول له طب تعال في باب في طلب العلم يقول لك بجد ده طب مش عارف يديني فرصة ويبدأ الأمنية اللي كان بيتمناها تسقط عند الواقع عند مقابلة الأماني بالواقع يسقط كثير من الناس والعياذ بالله فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا في كلمتين مهمين جدا لو اتحققوا في حياتك حياتك تتغير في علاقتك بالله العزم والصدق أن تعزم في الطريق إلى الله أنك تاخد الأمور بعزم وبحزم وبقوة مش تاخدها بنوع من التكاسل والتراخي وأنك تفكر لا تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى أنا واخد قرار أن الأمر ده مفيش فيه تراجع يعني مثلا احنا لسه مخلصين رمضان اهو وشوال وداخلين في ذي القعده ناس كتير بتشتكي يقول لك انا ليه حاسس ان صيام ست من شوال كان صعب مع اني كنت بصوم رمضان بكل سهوله ليه لان صيام شوال هو بيتعامل انه ده نوع من الاختياري هو نفل فعلا فيجي يصحى الصبح في شوال اصوم ماشي ويجي في نص اليوم افطر بقى وخلاص لانه اختياري واصوم بكره في رمضان عشان فكره الاختيار ما كانتش بتيجي في ذهنه فكان سهل بيصوم طول اليوم ما عندوش اي اشكال فدايما الانسان لما بياخد الامور بنوع من قله العزم لا يستطيع الاكمال لا يستطيع المسير كنا شرحنا ده, ده في توبه كعب بن مالك انه لما جه يخرج للغزوه كل ما يجي يخرج يقول ايه أنا قادر على ذلك إن أردت خليها بكرة لكن الإنسان لما بياخد الأمور بعزم يكمل ثانيا الصدق إن تكون وجهتك واضحة أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى أنت تكون صادق لا تريد شيئا آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذي أراد الشهادة ولم يرد الغنيمة وقال أريد أن أقتل بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله أن تكون صادقا يأتيك مرادك حيثما أشرت بإصبعك أشار بإصبعه إلى رقبته وقال أريد أن أضرب بسهم ها هنا فأصيب بسهم لم يتجاوز موضع إصبعه فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا له من كثير من الكلام إشكال احنا احيانا بيكون عندنا نقص عزيمه ونقص صدق يبقى المطلوب الاثنين فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم هل عسيتم ان توليتم قيل توليتم عن الجهاد وتوليتم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوليتم عن نصرة الدين فهل عسيتم إن توليتم ماذا يحدث إذا أعرضنا عن تطبيق الشريعة وإذا أعرضنا عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه اللي يحصل أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ده اللي بيحصل إن لما الأمة لا تنشغل بأعدائها تنشغل بنفسها إن الأمة لو لم توجه البأس والقوة والعتاد للأعداء تجد في تنحر بين الناس وبعضها أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم علاقتنا مع بعض بتتقطع بسبب ان احنا لم نجاهد الاعداء ودي نقطه خطيره جدا تجد مثلا ان في واحد اتاه الله علم وعنده القدره على رد الشبهات على اليهود والنصارى والملاحده والعلمانيين وعنده قدره من النخب المثقفه وتجده مشغول باخوانه مشغول باقرانه كل السهام التي في جعبته يوجهها لاهل الايمان بينتقد الداعيه الفلاني وينتقد العالم الفلاني وينتقد الجماعه الفلانيه طب كويس النقد فعلا يؤدي الى اصلاحه وان احنا نكون احسن طب ده المفروض ياخد جزء طب بقيت جهدك فين اين جهدك لهدم العلمانيه لهدم الالحاد اين هذا الجهد تجد ان احنا اصبحنا مشغولين بانفسنا دي اشكاليه كبيره جدا حينما لا توجه طاقه المسلمين للاعداء قطعا هذا يؤدي الى التناحر وده كان دايما بيحصل في الاوقات اللي يجي يدرس التاريخ وخاصه من بعد في عهد سيدنا عثمان بن عفان في الجزء الثاني من حكمه يعني لو قلنا مثلا قعد 12 سنة ست السنوات الأولى كان فيها انشغال بالقتال وبعدين لما حصل توقف وحصل انشغال الناس ببعضها البعض انتشار في الفتوحات مفيش نوع من تثبيت الدين وتربية هذه الأمة التي تفتح الأمم انشغلت ببعضها البعض وحصل تقاتل وتناحر فأصبحنا نأكل في بعضنا البعض كالجسد الذي يأكل بعضه بعضا والعياذ بالله فقال ربنا خطورة أن يترك وأن تترك شريعة واحدة من شرائع الدين فما بالك بترك أكثر من شريعة طبعا هيحدث إفساد في الأرض إفساد في الأرض وقطع الأرحام وقال بعض أهل العلم إن توليتم أي إن أصبحتم ولاه لو أنتم سكتوا الأمور على الناس وأنتم تحبون الدنيا لابد أن تفسدوا في الأرض أي والي بيتولى على المسلمين وهو من أهل حب الدنيا لا من أهل نصرة الدين لابد أن يفسد في الأرض وأن يقطع الأرحام والعياذ بالله هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله الذين يعرضون عن تطبيق شرع الله وكلما نزلت آية فيها أمر من أوامر الله أعرضوا هؤلاء والعياذ بالله عقوبة لهم يصابون بالصمم والعمى ليه؟ هو الاختار كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سنته مع المعرضين نوليه ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى خد بالك من بعد ما تبين الهدى وهي اتكررت معانا في السوره ايه اللي يحصل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى هو اختار كل ما تنزل آية معرض مش عايز لا يريد أن يسمع فيصاب والعياذ بالله فأصمهم وأعمى أبصارهم طب كيف يخرج من هذه الحالة أفلا يتدبرون القرآن الخروج من حالة الخوف من الجهاد الخروج من حالة الكسل لنصرة الدين الخروج من حالة عدم تطبيق ما تعلم أن يكون بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها يبقى إذا المانع الأساسي من تدبر القرآن إن في أقفال على القلوب يبقى في تعارض يعني دول عكس بعض في إنسان بيتدبر وفي إنسان على قلبه أقفال والعياذ بالله قال بعض العلماء في معنى لطيف جدا كيف تعرضون عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كيف تعرضون عن هذه الأمور وهذه الأمور مبثوثة في القرآن ومن تدبر القرآن اتضح له ذلك الأمر ان من القواعد الاساسيه التي جاء بها القران ان تنصر دين الله بكل ما تملك وان تجاهد لنصره دين الله بكل ما تملك وان تبذل اغلى ما تملك لنصره دين الله سبحانه وتعالى وهذا الامر مبثوث في القران فالذي يتدبر القران يجد هذا الامر واضحا الامر مساله ان تنصر الدين ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره يشتاقون الى نزول الوحي هذا الامر مبثوث في القران فالذي يعرض عن نصرة الدين عنده نقص في تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن هنا اللي عنده قدرة أنه يراجع تفسير الإمام البقاعي أبدع في تفسير هذه الآية لكن حتى لو طلع عليكم ده اللي يريد أن يرجع لتفسير هذه الآية بنوع من الاستفاضة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ما قالش أم على قلوب الأقفال أم على قلوب أقفالها لماذا قال أقفالها لم يقل أقفال ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال قال ربنا سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها لم يقل أقفال كما ذكرت إيه إيه المراد بذلك قال بعض أهل العلم نسبة الأقفال إليهم يعني كأن الإفل ده بتاعه إما للتناسب أو للتلازم أما المعنى إما التناسب يعني القفل مناسب للقلب يعني في قلب بيتقفل بقفل معين وده قفل تاني القفل مثلا هذا بسبب معصية وده بسبب الإصرار وده بسبب الإعراض وده بسبب شهوة وده بسبب شبهة أو للتلازم أصبح القفل والعياذ بالله ملازما له في كل الأحوال يعني مثلا يمر بمرض لا يتأثر القفل ملازم له يمر بابتلاء عظيم القفل ملازم لا يتأثر واحد صاحبه يموت لا يتأثر أصبح القفل ملازما له طيب واحد يقول لي إيه طب معنى كده إن خلاص هو ليس عليه سبيل هو القفل هو قافل قلبه ما عادش ينفع يتغير لا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكن لابد أن يطلع الله عليه فيجده يجاهد لأجل نزع هذا القفل لأن هو تعب عشان يصنع القفل ده يعني مر بآيات وآيات من القرآن وآيات كونية وأحداث وابتلاءات وبالرغم من ذلك أصبح معرضا فعاقبه الله بهذا القفل حتى ينزع هذا القفل لابد من مجاهدة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ هذه الآية فكان في شاب قاعد ذكي فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أم على قلوب أقفالها قال يا رسول الله تكون هذه الأقفال موجودة حتى ينزعها الله سبحانه وتعالى لذلك سيدنا عمر كان قاعد فقال فما زال هذا الشاب في نفس عمر حطه في ذهنه حتى ولي عمر لما عمر بقى خليفة المسلمين يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كمل حتى توفاه الله وبعد كده سيدنا أبو بكر توفاه الله وبعدين ولي عمر حتى ولي عمر فاستعمله خلاه يمسك حاجة على المسلمين كان سيدنا عمر بيحب أهل القرآن كان يعمل مجلس تدبر مع أهل القرآن وكان دايما بيأتي بابن عباس في المجلس لأنه مما فتح عليه في فهم كتاب الله الشاهد أن هذه الأقفال قد تنزع لكن لابد من مجاهدة واستعانة بالله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الهدى قلنا المقطع ده هيتكرر تاني في آخر السورة إن في ناس تبين لها الهدى وأصرت والعياذ بالله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إيه اللي ودهم كده الشيطان سول لهم وأمل لهم الأول هم مين دول في خلاف من أهل العلم هل هؤلاء فريق ثالث احنا قلنا الصورة من الأول أول درس بتتكلم على ثلاث طوائف معاندة كفار يحاربون صادين عن سبيل الله منافقين في قمة الخبث يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هناك أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أعرضوا عن الدين بعدما تبين لهم الهدى تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وكان في تعاون بين اليهود مع المنافقين وتعاون مع المشركين يعني في تعاون لليهود مع المنافقين اللي في المدينة ومع المشركين اللي في مكة كل هؤلاء يحاولون لهدم هذا الدين فبعض أهل العلم قال نزلت هذه الآية في اليهود إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أي من بعد ما ظهرت علامات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال أهل العلم المقصود المنافقين وأنهم أصبحوا كفار انتقلوا من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى ايا كان انا لذلك ذكرت الخلاف لان الخلاف ده هي... هن... هيفيدنا في الايه اللي جايه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما يتبين لهم الهدى ازاي واحد يتضح له الهدى ويرى الهدى ثم يعرض انت ممكن تستغرب يعني ممكن فلان يضل تقول ايه اصل اكيد مش عارف فلان تاني اصل اكيد مش واخد باله لكن هناك اناس قد يرون الحق ويتبين لهم الحق ثم يعرضون عنه والعياذ بالله ده بيحصل ازاي الشيطان سول لهم سول ده قصة طويلة ومعنى مبثوث في القرآن جه في مواطن مع كلام سيدنا يعقوب مع أولاده في سورة يوسف ومع السامري في حديثه عن نفسه كذلك سولت لنفسي وهنا ثلاث مواطن في القرآن سول تأتي بمعنى الاسترخاء إن الإنسان يكون بيتعامل بحزم زي ما قلنا كلمة العزم وبعدين يبدأ يتعامل بنوع من الشيطان يقول له مش مهم دي بس أنا عارف إن الصلاة في المسجد مش مهم بس انا عارف ان الصلاه مهمه مش مهم الصلاه يبدا يتعامل مع الامور اللي كان بياخدها بحزم وعزم يتعامل مع نوع من الاسترخاء فيترك شيئا فشيئا فشيئا حتى يسيطر عليه الشيطان وبعدين عايز يرجع واملى له لسه بدري سواء املى لهم سواء ان الله سبحانه وتعالى املى لهم العمر واطال لهم العمر وهم في غفله او ان الشيطان اغراهم وقال لهم لسه قدامك طويل انت ممكن بكره تتوب لسه في مرحله الشباب انت لسه في ثانويه عامه تخش الجامعه طب انا بقيت في جامعه لا ده مرحله الجامعه لما تتخرج طب انا خلاص اتخرجت طب لما تشتغل طب لما تتجوز طب لما تخلف الى ان يموت والعياذ بالله الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ذلك كلمة ذلك اتكررت برضو دي من معالم سورة محمد وموجودة في سورة الحج ذلك لأن لما الإنسان في مشهد القتال ومشهد الخذلان للكفار والإعراض والإضلال أن يضلهم الله سبحانه وتعالى ممكن الإنسان يتساءل ليه ربنا عمل فيهم كده فتيجي ذلك التعليلية كتير زي ما قلنا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم اللي يشوف أهل الإيمان بيعذبوا ممكن يتساءل فتيجي دايما كلمة ذلك للأسئلة اللي بتدور في ذهن المؤمن عايز تفسير لها ذلك بأنهم ليه ارتدوا وليه الشيطان ضحك عليهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم طيب ركزوا معايا في ناس راحت لمجموعة أخرى الناس التانية ديت كرهت ما أنزل الله والأولين قالوا لهم إحنا نسمع كلامكم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله يبقى الفريق التاني ده وصفه يكره ما نزل الله والعياذ بالله ومش كاره ما أنزل الله نزل بتفيد التدريج كل أمر بينزل هو كرهه يعني مش مثلا عجبه أوامر كل الأوامر كرهها والعياذ بالله يبقى في فريق اسمه كرهوا ما نزل الله وبرضه كرهوا ما نزل الله اتكررت في السورة في ناس السورة بتتكلم عن جو من العند والإعراض وانه بيكره الاهل الايمان وقلنا من المواطن الوحيده في المصحف اللي اتكرر فيها كفروا وصدوا عن سبيل الله اتكررت هنا بل ايه تعتبر وان كانت عايزه استقراء يعني بادي الراي كده الايه الوحيده اللي اتكرر فيها كفروا وصدوا وشاقوا الرسول جت في سوره محمد جمعوا بكل انواع الاعراض والصد عن سبيل الله والعياذ بالله يبقى في فريق راح لفريق تاني قال له انا معاك ومش معاك في كل حاجه سنطيعكم في بعض الامر لما قالوا لهم هنسمع كلامكم في بعض الامور ده كان سبب في العياذ بالله والعياذ بالله ان هم ارتدوا سبب ان الشيطان ضحك عليهم دي مشكله ان اللي يسمع كلام اليهود في بعض الامور ان اللي يضحك عليه من المنافقين في بعض الامور ان اللي يسمع كلام بعض المنافقين في كلام بعض الشبهات انت في الاول بيضحك عليك يقول لك ايه انا مش عايزك تسيب الدين كله انا عايزك تسيب جزء من الدين فتبدا تتخلى عن جزء من الدين الذي يتخلى عن جزء من الدين سيتخلى عن جزء اخر هي بتبدا كده لو انت قطعتهم في شيء لو أطعتهم في قليل من الدين ستطيعهم في الكثير هي بتبدأ أنه ودوا أن تدهن أنك تسيب جزء من الدين هسيب جزء هيتبعه جزء آخر هسيب جزء هيتبعه جزء آخر لغاية لما توصل لمرحلة إذا لاتخذوك خليلا ربنا بيقول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا طب تسمع كلامهم في حاجة بسيطة بس إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات سورة الإسراء في درس كامل في تفصيل الآية دي في سورة الإسراء يبقى نرجع هنا مين اللي راح للفريق اللي كرهوا ما نزل الله قال سنطيعكم في بعض الامر العلماء قالوا اما اليهود قالوا للمنافقين احنا هنسمع كلامكم في الحرب او المنافقين هم اللي قالوا لليهود هنسمع كلامكم او اليهود قالوا للمشركين احنا هنبقى معاكم في غزوه الاحزاب او المشركين قالوا لليهود احنا هنبقى معاكم العلماء قالوا التصنيفه الرباعيه دي كل الاقوال دي اتقالت اليهود قالوا للمنافقين او المنافقين قالوا لليهود او المشركين قالوا لليهود او اليهود قالوا للمشركين الشاهد ان هي منظومه الكل بيسمع كلام بعضه بهدف هدم الدين يبقى اذا في مخططات بتحصل لدرجه حتى ان فهم الايه ده صعب ولولا بس الوقت كنت صفت كل قول مين اللي قال بيه ومفاده معناه ايه الشاهد يعني ان في مخططات بتحصل لذلك ربنا قال في ختام الايه ايه والله يعلم اسرارهم وفي قراءه والله يعلم اسرارهم اسرار كتير مش مجلس واحد يعني المجلس ده ان في ناس راحت قالت لناس احنا هنسمع كلامكم في هدم الدين بعضهم قال في هدم الدين وبعضهم قال في ترك التوحيد وبعضهم قال في ترك القتال وترك الجهاد وترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ان في امر معين كان هدفه هدم الدين وراحوا مجموعه قالت خلاص احنا هنعمل مخطط ازاي نهدم الدين يا المنافقين راحوا قالوا لليهود يا اليهود قالوا للمنافقين يا المشركين قالوا لليهود ايا كان احنا عندنا ثلاث فرق في الصوره اعمل تبادل وتوفيق بقى عندنا كفار منافقين اهل كتاب الثلاثه عايزين يهدموا الدين ذلك بانهم ومجرد القول تسبب في وقوعهم والعياذ بالله قالوا مش لسه ما نفذوش قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر هذه ده كلمة خطيرة جدا إنك تترك جزء من الدين ده أمر خطير والله يعلم إسرارهم فكيف الناس دي كل الصفحة دي بسبب إعراضهم عن القتال والجهاد في سبيل الله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم منظر مخزي ضرب على الوجه والضرب على الدبر تخيل الحياة الآخرة تبدأ لإنسان بالضرب على الوجه والدور على الضرب على الدبر تخيل يعني واحد بادئ حياة جديدة لسه داخل بيتضرب على وشه ويضرب على دبره والعياذ بالله تخيل كيف ستكون حياته الأخروية طب ليه ده؟ لأنه ترك القتال هو كان خايف من القتال من المكاره ربنا قال له فأولى لهم يلي كما تكره كان خايف من القتال من الضرب الآن هو يضرب من الملائكة كنت, كنت ستقاتل البشر الآن تضرب من الملائكة ولا تستطيع الفرار وده الجزاء من جنس العمل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ليه؟ ليه العذاب المهين ده؟ ذلك بأنهم لم يكتفوا بالقول فقط فقط اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم يعني مش بس ناس كرهت ما نزل الله في واحد مش عايز يسمع وفي واحد كاره الدين في واحد مش عايز يسمع وكاره الدين وبيدور على أي حاجة تغضب ربنا ويعملها ده الصنف الثالث والعياذ بالله اتبعوا يعني قاعد بدور اتبع فيها تكلف ومشقة اتبعوا ما أسخط الله أي حاجة تغضب ربنا وبيعملها وأي حاجة ترضي ربنا مش عايز يعملها وكرهوا رضوانه حتى هنا كلمة رضوان العلماء اختلفوا فيها يعني ايه كره رضوان هل كره القتال ولا كره التوحيد ولا كره القرآن أي حاجة ترضي ربنا هو كرهها هذا الصنف والعياذ بالله مليء بالأضغان التي سوف تخرج وتخرجها لنا السورة وهذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل كيف أخرجت السورة هذه الأضغان التي بداخلهم سنعرفه في الحلقة القادمة قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا